بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا مع حقيقة الشيعة وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن حقيقة وجود عبد الله بن سبأ الذي ها الذي يعد في حقيقة الأمر رقما صعبا في مسألة التشيع وقد حرص بعض المتأخرين من كبار الشيعة ومن عاونهم ومشى على هداهم من أبناء السنة حرص هؤلاء على إنكار وجود هذه الشخصية والحقيقة والواقع والتاريخ أنها أمر موجود مسلم به لا يمكن إنكاره الإشكالية الكبرى في التعامل مع الشيعة وقبل أن نعود إلى الدعاية الضخمة التي صنعها عبد الله بن سبأ ليقلب الأمور رأسا على عقب أقول إن المشكلة العظمى التي تحول بين الشيعة وبين الاتفاق مع أي فريق آخر من فرق المسلمين هي تلك العقيدة التي يعدونها في أهل أهل التشيع مساوية للصلاة وتاركها عندهم كتارك الصلاة ألا وهي التقية والتقية هي أن يظهر الشيعي يظهر عكس ما يبطن ويبطن عكس ما يظهر ولذلك تراهم يصرحون دائما في مجامعهم ومؤتمراتهم مع أهل السنة والجماعة أنهم لا يبغضون الصحابة ولا يقولون بتحريف القرآن ولا يشتمون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الكلام وهم يعتقدون اعتقادا جازما خلافه وطبعا سيأتي تفصيل مسألة التقية ونقل كلامهم فيها وما يروونه عن أئمتهم في كون ما كونها من الدين بمقام عال وأن تسعة أعشار هذا الدين تقية وأن تارك التقية كتارك الصلاة ويرون أنهم ينبغي أن يستمروا أن يستمروا في التقية حتى يظهر القائم الثاني اللي هو المهدي بتاعهم المنتظر الذي دخل السرداب منذ ألف ومائتي عام فيما يزعمون وهو لم يدخل ولا حاجة ولم يخلق أصلا يعني أهل السنة ومعهم عقلاء الشيعة يعرفون أن الحسن العسكري لم يعقب لم ينجب أصلا وأن الرجل كان عقيما وأنه لما مات وزعت تركته على الموجودين من من أقاربه وأهله ومع ذلك بيقول لك ان هو خلف ولد والولد دوت دخل السرداب واستخبى من غير ما حد يعرف من 1200 سنه والى الان قاعدين منتظرين وكانوا زمان جايبين كده عزكم الله حصان وجايبين شوالين فول وقاعدين جنب السرداب في سامراء في العراق سره من راى بلده اسمها سره من راى او السامراء وقاعدين على نقب كده او غار يعني يزعمون انه دخل منه هذا المهدي المزعوم الذي هو محض إفك ووهم وخيال وقالوا هيطلع احنا قاعدين مستنين ومضى على انتظارهم ألف ومائتي عام ولم يظهر فعندهم التقية مستمرة يعني يجب عليه يجب عليهم أن يتقوا يتقوا يعني يبطنوا يظهروا للناس خلاف ما يبطنوا علشان إما أن هم من باب المداراة حتى يكون هناك مصالح مشتركة ويأخذوا ما يريدون منا ويستطيعون اختراق ديارنا والوصول إلى عقول أبنائنا وشبابنا وإما على سبيل المحافظة على النفس حتى لا يضطهدهم أحد ولما يطلع القائم المنتظر المهدي اللي ما هوش طلع أبدا دوت ولا هيطلع خالص يعني ها لما يطلع هيعمل ايه أول حاجة هيعملها كما هو معروف ومتفق عليه عندهم وسيأتي بيانه في حينه أنه سيقتل العامة اللي هم احنا يعني اللي هم أهل السنة سيقتلنا جميعا وسيقرأ القرآن وسيتكلم بال بال بال بالعبرية ولا حاجة زي كده مش بالعربية يعني أهم حاجة ويعمل السيف في الناس ليل نهار يقتل في الخلق وعندئذ تكون الغلبة زعموا لهم للشيعة يعني وساعتها بقى ما فيش داعي للتقية يقولوا اللي هم عايزينه يبلطجوا يعني ولذلك هذه النقطة مسألة التقية هذه هي الحائل الذي يحول بين التجاوب الصحيح والتفاعل أو التوفيق أو الوصول لشيء بين السنة والشيعة وده كلام واحد من الجماعة اللي هم يعني أمضوا حياتهم كلها في هذا السبيل وكان لهم عناية خاصة بهذا الأمر موضوع الشيعة ومسألة يعني ال ال ال ال ال الكلام في مسألة التقريب على وجهه الصحيح هناك تقريب الآن يروج له منذ حوالي خمسين سنة أو ستين سنة ده تقريب لا قيمة له ده ضحك على الذقون يعني تقريب ترعاه إيران وتنفق عليه إيران تنفق عليه قم تقريب ده عايز يقرب مين لمين عايز يقرب السنة للشيعة مش العكس وبما ان الشيعة مش هيصرحوا باللي عندهم يبقى هم بيريحونا يعني يعني يعملوا مؤتمر من هنا ويقعدوا في المؤتمر المشايخ السنة يقولوا للشيعة يا جماعة احنا نقعد نتكلم بس بشرط ممنوع حد يسب الصحابة يقول لهم طبعا طبعا وصلى الله على محمد وعلى أص... وعلى أصحابه أهو عشان تتبسطوا يعني وهم قصدهم بأصحابه دول اللي هم السبعة اللي مش بيكفروهم بس اللي هو علي وعمار والمقداد وكم واحد وسلمان و خمسة ستة كده بس دول ما بكفروهمش الشيعة وباقي الصحابة عندهم كفار فمش قصدهم بيهم أصحابه دول لما يقولوا وصلى الله على محمد وصحبه قصدهم بصحبه السبعة دول ولهذا ما يقولوش أبدا وصحبه أجمعين دي دي بتاعتنا احنا بس فيقعدوا في المؤتمرات يقولوا الكلام الجميل دوت ونقول مش هنشتم حد ومش هنرمي احد بالزنا ومش هنقول القران محرف يعني عشان ايه يقول لك خلاص بقى انا انت عايز ايه خد بقى واسمع بقى وافتح لي انا اعمل عندك حسينيات وافتح عندك بقى مساجد خاصه بي وانشر دعاتي وابث رجالي والسفير السفير الايراني في اي بلد في العالم السفير الايراني هذا مندوب عن الدعوه سفير دعوي السفير الإيراني مش فقط راجل دبلوماسي بيعالج مسائل دبلوماسية وعلاقات خارجية فقط لا ده هو القائم بأمر الدعوة إلى التشيع في كل بلدة هو فيها ولذلك كما هو معلوم وهو سر لا يخفى على أحد ما يوم حلمته بالسر إيران تنفق خمس دخلها القومي خمس الدخل القومي على نشر التشيع في دول العالم عشان كده ما تتخيل ما تستغربوش لما تلاقوا ناس بدأوا يتحولون إلى شيعة مذهب الشيعي لا يقنع أحدا أصلا لأنه كتلة متناقضات أوله ينقض آخره بل لا يعرف له أصل يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم الكبار منهم الأكابر وكلهم أكابر طبعا لكن أعني القدامى منهم يعني هم عاصروا بداية هذا الأمر كانوا يقولون ما كذب على أحد كما كذب علينا ابتلينا كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بمسيلمة الكذاب يكذب على الله عز وجل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ابتلينا نحن بهؤلاء المنتمين إلينا من الروافض يكذبون علينا كل ما يروى عن أبي عبد الله جعفر الصادق وعن غيره من أئمة أهل البيت تسعون بالمئة منه كذب في كذب لا يمكن أن يقوله هؤلاء الأطهار أبدا ويتناقض تماما مع سيرهم ومع أخلاقهم ومع ما هم عليه من الدين والحق والنور والرضا والهدى رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى على جدهم صلوات الله وسلامه عليه لكن هي القضية كما قلت التقية وده الذي لا لا يفقه هذه النقطة ده خلاص هذا يعني ينفخ في رمادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لو واحد لو واحد قعد ينفخ في الرماد عشرة أيام حيولع الرماد أبدا حيتطاير لكن مش ممكن يولع فكذلك الذي لا يدرك مسألة التقية عند الشيعة من أول الكلام كده خالص أول ما نقول حاجة يقول لك أنا طب استنى ما أروح أخش على موقع السيستاني أو أسأل لك مش عارف البتاع الفلاني ولا أسأل مش عارف مين الشيخ الفلاني منهم يقول له لا طبعا أبدا ما حصلش الكلام ده خالص عندنا ولا في من ده حاجة خالص عندنا يا سلام طيب هل تتبرؤون من كتب متقدميكم دي أول حاجة إن إحنا كل ما نيجي نقول حاجة دلوقتي عن الشيعة هيطلع لك واحد هنا أو هناك على الإنترنت أو في مواقعهم أو, أو, أو, أو, أو عبر الهاتف أو في أي مكان يقول لك على فكرة الكلام بتاع الشيخ ده كله كلام مش صحيح لا احنا بنشتم الصحابة ولا بنكفرهم ولا بنشتم السيدة عائشة ولا عندنا واحد مجرم قاعد في لندن عمال يكفر فيها ليل نهار وعايز دخلها النار على حسابه يعني وهو من أهلها إن شاء الله وأهله ولا حاجة من دي خالص دول ما نعرفهمش كلهم نحن براء منهم دي تقية هذه تقية تقية إظهار عكس ما يبطنون وهي عندهم تسعة أعشار دينهم دي حاجة حطها حلقة في ودنك زي ما بيقولوا ونصب عينك أيها المتكلم مع الشيعة أو الباحث في هذه القضايا القوم ليسوا هكذا كما تظن على خط مستقيم القوم يعني يركبون المنعرجات ويلفون ويدورون ولا يمكن أن يبارزوك بما عندهم إلا إذا اضطروا لذلك في مناظرة أو ما شابه ذلك يعني أو إذا ألجئوا إليه إلجاء أو إذا كانت لهم الغلبة وده اللي بيقولوا عليه يعني بقى مع الغلبة التامة عندهم لما يظهر القائم بتاعهم اللي هو ايه المهدي عجل الله فرجه كما يقولون وهو لن يعجل الله فرجه ولن يخرج اصلا عشان بس يريحوا نفسيهم يقول احنا قاعدين نتفرج احنا وهم وبقى لنا بنتفرج 1500 سنه وما شفناش حاجه او 1200 سنه فينبغي ان يدرك الناظر هذا لان احنا اذا تحكمنا للي بيقولوه دلوقتي واللي بيطلعوه كده في الاعلانات العامه وفي المؤتمرات وفي التلفزيون لما يكونوا بيتكلموا مع السنه مش هنوصل لحاجه وده عمره ما يكون طريق للوصول لشيء لا هم كده يقتنعوا بحاجة ولا احنا نرضى نناقشهم في حاجة فلا بد نحذر من هذا وندرك ما الذي يجري طب مرة نتحاكم ليه عند المشكلة لما أنا الآن هقول له أنتوا عندكم ابن سبأ هو اللي عمل المصايب دي كلها يقول لي ما حصلش ده احنا ما عندناش حد اسمه ابن سبأ أصلا ده بتاعكم أنتوا طب يا عم نرجع لمين يبقى لازم يكون في مرجعية كأي مناظرة مش ممكن إطلاقا اتنين يختلفوا ما لهمش مرجعية يبقى كده ما فيش حاجة خالص يعني لما يجي واحد يقول لك انا هتكلم معاك بس خد بالك انا لا انا معتقد ما تعتقده لا انا على مذهبك ولا على مذهب نفسي ولا على مذهب اي حد خالص يعني انت شافعي لا مش شافعي طب حنفي ابدا مالكي لا حنبلي ظاهري اوزاعي حريزي جريري ما في شيعي ناصبي بتاع ما فيش حاجه خالص امال انت ايه انا كده انا بمزاجي يعني اللي يجي على بالي هقوله اخد مره من الشيعه واخد مره من السنه واخد مره من الاباضيه واخد مره من الخوارج لا ده ما ينفعش خالص ده هذا متبع هواه ده مش ممكن حد نظره اطلاقا انك هتحاكمه لايه هتزنقه فين دوت يعني واحد يقول لك انا ما فيش حد يمسكني طب ما احنا عايزين نمسكك امسكك منين ما في ماله ممسك تيجي له هنا يقول لك اصلا انا مش شيعي طب خلاص اجيب لك كلام السنه انا مش سني طب الشافعي انا مش شافعي انا مش مالكي طب وانت ايه ده مش ممكن فلا بد يكون مرجع بعض الباحثين النهارده طالع عمال يقول كلام يعني بعضه بعضه حق وبعضه فيه خلل تيجي تنظره يقول لك والله انا مش تابع الناس دي انا ما بقولش بقول هؤلاء طب ده دولي لا ولا دولي برضه طب دولي لا ولا دولي امال انت مع مين طب انت لوحدك يعني انت جيت لقيت الدنيا كده فاضيه خالص ما سبقك اليها احد فخدتها كده على الجاهز وبتكمل ده كلام لا يعقل اصلا لا عقلا ولا شرعا ولا منطقا المهم فمساله التقيه هذه قضيه في غايه الخطوره هتبقى عائق يعوق امام الوصول للحق امام كثير من الشيعه وبعض سذج السنه ان كل ما نقول حاجه بالكتب وبالادله الواضحات وهنجيب حاجات فلتات السنتهم مما نطقوا بها في بعض القنوات في مجالس خاصه او كده او كده هيقول لك لا ده ما حصلش ده ما كانش قصدنا وما الحكايه والروايه طب ما احنا نحكمكم ليه؟ قولوا لنا ايه المعتمد عندكم من الكتب؟ ترضون بالكافي بتاع الكليني دوت او الكليني ده عندهم زي البخاري عندنا ترضون به نحاكمكم إليه اه ماشي طب خلاص جميل اتفقنا كده كده احنا متفقين يبقى انا يلزمني انا اجيب لك في كل حاجه كلام الكافي يلزمك ايه ما انت لازم تقول لي انا برضى بمين يعني مين تحكم مين انا وانت مختلفون انا ادعي عليك دعوه وانت ترد هذه الدعوه طب من عند من نتراجع هو هذا فينبغي ان يدرك ذلك كل من يتكلم مع الشيعه لان هم في في المجالس العامه وفي المؤتمرات وفي مجالس التقريب اللي قعدوا يلعبوا فيها 50 سنه ولا حاجه ولا بيوصلوا لحاجه خالص ولا ممكن يوصلوا لحاجه لان عندك جدلك انا ما بقولش الكلام دوت طب بتقول كده ما بحصلش طب هل يمكنك احنا مصدقينك يا سيدي وهنكذب اعيننا واذاننا وكل ما عندنا من من حواس لكن هل يسعك ان تنكر وتكذب وتحكم بالحكم اللائق على من يقول هذا القول تتبرأ منه أنا بقول لك إن الشيعة الآن يقولون إن القرآن محرف أنا بدعي هذه الدعوة على الشيعة الآن يطلع لي واحد شيعي يقول لا ما حصلش واحد سذ- ساذج ولا أو لا يعرف منهجه أو ما يعرفش الشيعة شكلها أو هو أصلا مش فاهم مذهبه ولا مذهبنا ولا حاجة خالص أو بيضحك عليه أو عنده تقية حاجة من دي يعني ويقول لي ما حصلش نحن لا نقول بت- بال- بتحريف القرآن أقول له حلو خالص أنا غلطان أنا اللي بقول كده وأنا غلطان وأنا راجل بضحك عليكم وبأكذب على الشيعة جميل طب ماذا تقول في من يثبت عنه ذلك من أئمتك تتبرأ منه ولا هتح- هتحكم بكفره لأنه ناقض الله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تعمل فيه إيه ولا تنكر إن هو قال كده خالص هو ده الكلام آه هم بقى ما بقى يعملوا تقية وما يعملوش يلاقوا عندهم الكتب القديمة ويجنم لهم القديم والجديد فيه التصريح بكل هذه العقائد الكفرية موجود من أول الكافر الكليني وقبله كمان لغاية دلوقتي إلى كلام معاصريهم تجد هذا الذي نحكيه موجود فهو إذا صح كلامهم وإن هم براء من هذا يلزمهم التبرؤ وإن هم يقولوا نحن براء من كل من يقول بهذا من أئمتنا أو من غيرهم ونحكم عليه بما يحكم به الشرع عليه إن الشرع كان بيكفر اللي يقول كده هو كافر إن كان بيفسقه يبقى فاسق ومش حجة ولا حاجة علينا ولكنهم لن يفعلوا هذا أبداً لو فعلوه بتكشفوا القوم يتقون بيماطلون بس مماطلة زي واحد مدرك وواثق ان الحق عنده ان الحق عندك وهو بس مسألة وقت عمال ايه يعني عمال يطحن معاك في الكلام ويوديك ويجيبك بحيث اهو يعني بيحاول لعله يقدر ياخد منك حته من الحقيقه دي كمان يماطل شويه كده فيقول لك اللي يجي منه احسن منه يعني ال- ال- زي ما حصل كده في اسرائيل لما اسرائيل لما لما لما دخلت البتاع دوت اسرائيل فلسطين واحتلتها وحصل بعد كده ايام جولدا مائير عملوا ح- حرقه المسجد الاقصى الست دي قالت ايه؟ كانت الست دي ب 100 رجل بل ب 1000 رجل بل بكل رجال العرب للاسف ما حدش من العرب ساعتها من زعماء العرب قدر يعمل لها حاجه ولا كان يعرف يعمل لها حاجه فكانت امراه يهوديه بكل هؤلاء باشباه الرجال هؤلاء جميعا اللي كانوا موجودين قالت أنا لما حصل هذا الحريق أنا ما نمتش هذه الليلة لم أنم تلك الليلة وتوقعت أن أجد في الصباح العرب جميعا الشعوب العربية كلها سيبك من الحكام دول خلاص إحنا لا يعني ارمي, ارمي, ارمي طوبتهم في ال- في البحر زي ما بيقولوا ساعتها لأن كان ساعتها عمتهم يعني معروف رايح فين وجاي منين فقالت أنا توقعت إن أنا هعمل قصة الفيلم دوت والمسجد الأقصى يتحرق بالليل الصبح ما يجيش الصباح إلا والعرب جايين يمشوا على رجليهم ووصلوا للمسجد الأقصى وخدوني من دماغي واخذوا معي كل هؤلاء العك دول الجماعه ال- اي كلام وخلصوا الموضوع ولن يقوم لنا قرار بعدها فقالت بت بشر ليلى لم انم الليل واصبح الصباح ها والصباح رباح يعني والصباح العينين زي ما بيقولوا طلع الصباح لا لقيت حد جه ولا حد نطق ولا حد عمل ولا حد راح ولا حد جه قالت فادركت ان القوم هؤلاء اموات لا اضرب بقى فيهم للصبح وتعالى بقى طلع عينيهم في اي حاجه وامنعهم من احق حقوقهم الناس ما بتحسش خلاص ماتت ماتت ويطلع بقى جماعة النخب المزيفة الفاسدة في كل مكان ترى إن دوت يعني إن كل واحد يخليه في حاله وإن كل بلد لوحديها ومصر ملهاش علاقة بغزة ولا بفلسطين فلسطين في حالهم وإحنا في حالنا وسوريا في حالها وأدعياء بقى الثورية وأدعياء ال ال ال القومية طبعا عشان خاطر إيه روح المش عارف مين وبتاع مين يقول لك خليهم ولعوا فيهم في سوريا عادي جدا هو ده اللي بيحصل هذه من المصائب العصام فعرف ما لو كان فيهم راجل كان كان حصل حاجه لكن هم قوم اموات نيام خلاص ما فيش منهم رجا يعني ما فيش منهم رجا نرجع الى عبد الله بن سبأ لكن انا كان ينبغي ان اقدم بهذه المقدمه الم- او الجمله المعترضه دي التي طالت لان كثير جدا من الناس من اول ما نتكلم في الشيعه يقول لك بس خدوا بالكم تقولوا كلام بنسالهم عنه يقولوا ما حصلش وندخل على المواقع نسالهم يقولوا ما فيش حاجه اسمها كده مين اللي قال لكم الكلام دوت؟ نقول لهم لا ده عندهم كتب هو واحد من اثنين لو هذه الكتب مكذوبه عليهم يتبرأوا منها فقط يعني أنا الآن لو واحد جاب لي الآن من صحيح البخاري نص نص واضح واضح يقول أن القرآن محرف زي ما كده عمل النور الطبرسي كتابه الشهير المطبوع في النجف وكتاب متداول أنا عندي نسخة منه مطبوع في النجف عندهم يعني فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب نقل فيه عن ألفين من الشيعة من القدامى والمحدثين أن القرآن محرف خلاص لو حد جاب لي حاجة زي كده عياذا بالله في كتب في كتاب من كتبنا فأنا بين أمرين إما أن أكذب هذه النسبة أقول ده ما حصلش مفيش حاجة اسمها كده عندنا أو أكذب الفهم وخطئ اللي في أقول له أنت جبت حاجة بس مش واضحة لا أنت فاهم غلط ده مش قصده دي خالص انت فاهم غلط خالص يعني واوضح له واثبت له ذلك يبقى الموضوع كده اخف درجه او لا ده هي واضحه وثابته وصريحه وصحيحه عندي يبقى انا اتبرأ من قائل هذا او انا راضي بالكلام دوت مش قدامي حل غير هذه غير هذه الحلول الثلاثه ان انا اتبرأ وما حصلش ما عندناش لا طلع عندنا مين اللي قال كده البخاري انا بقى بين- بين امرين بين ان اصدق بين ان اقر البخاري على هذا الخلل اللي عنده لو كان ولا قدر الله هذا ولا يكون ان شاء الله ابدا م? وهذه المناقضه للدين اللي هي مكفره او ان انا انفيها اقول ما حصلش طب ما حصلش جبنا لك البخاري اهو نسخ الخطيه القديمه والجديده اهو هتروح فين اما تقول ده صح او تقول البخاري غلط مفيش فيها قولان عندك فكذلك الكلام كل هذه العقائد الكفريه اللي عندهم موجوده في كتبهم قديمها وحديثها بغزاره وجماعه ما شاء الله كتبهم ما شاء الله يعني ايه ما تعدش لان عامتها كذب واختلاق واختراع ولا اصول لها فتلاقي كتاب 120 مجلد و80 مجلد و70 مجلد يعني جماعه ايديهم فرطه قوي في التاليف ليه لانه بيصنع بيالف ده لو واحد بينقل ما هي- هيبقى ليه حدود للنقل يعني ويبقى خايف ده يتعارض مع دوت وكلام من ده يعني ولكن لو واحد بيقول ومش فارقه معاه وعارف ان اللي وراه هيصدقوا اي حاجه يقول لهم يمين حاضر شمال حاضر متناقضات ماشي شغال مش فارق عارف ان الجماعه اللي وراه سذج فاقدوا العقول والا في حد عندي حد عاقل يصدق الفيلم ده ان واحد لا ولد له ولم يعقب باجماع اهل عصره وابنه خش السرداب ابنه ده جه منين مفيش ابن اصلا الراجل لما ما لما مات قسمه ميراثا يعني لغايه ما مات الحسن العسكري ما كانش حد يعرف ان ليه ابن فمن اين جاء هذا الابن جاب جاب اثر رجعي مثلا يعني مش ممكن ولما جه ما حدش شافه طب خلي ليه ولد مين رباه طب مين كان بيرضعه مين كان بيشيله طب مين شافه ابدا ما في حد ولا حتى ابوه شافه طب وبعدين وجا- ده ده طبعا بقى ما تيجي تقرا بقى في قصه المهدي دي حك- حكايه يعني لو انت بقى منكد شويه كده ولا حاجه عافى الله الجميع اقرا الحاجات دي قوم تفرفش خالص يعني تفرفش قوي يعني يقول لك ان امه جابته من جنبها كان يعني كان السوسته مثلا فتحتها وطلعته فحاجه يعني واخد بالك ما حصلتش للانبياء حصلت لا للمهدي وانه ما اعرفش يعني حاجات يعني الله المستعان لعلنا يعني عندما نصل الى ذلك الحد تجدون ما يسركم ان شاء الله ف آه، ال- ال- الاشكال كما قلت ان هم بيقولوا بيقولوا عارفين ان وراهم من يصدق هذا الذي يقولونه مهما قالوا زي بالظبط كده الراجل الذي حكى الخطيب البغدادي قصته في تاريخ في في كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع الراجل اللي اسمه العتابي ده راجل كان واعظا من الوعاظ وكان راجل كذاب وضلالي ويقعد يقول للناس وينخع عليهم احاديث موضوعه وحاجات مضروبه والناس بيعجبها الحاجات دي بتقعد فاتحه لها كده بقها قد كده يقول لك احنا بقى زهقنا بقى من الكلام ده احنا سمعناه 100 مره بقول نفس القصه عايزين بقى حاجه جديده فلازم نجيب لهم كل يوم جديد ما يطلبه المستمعون يعني فالراجل العتابي ده مره الواعظ هذا المجرم دوت كذاب مره كان واقف في مكان كده اسمه باب الايه باب باب الشام بدمشق نسال الله ان يفرج عن اهل دمشق وكان واقف ومعاه سندوتش وعمال ياكل فمر به رجل وهو ياكل على قريعه الطريق فقال له يا اخي يعني اما تستحي وانت فلان وانت الشيخ بتاع الجامع بتاعنا وانت راجل اللي طول النهار هرينا بقى وعظ وبكاء وحاجات من دي تاكل في الطريق اما تعلم ان الاكل والنوم عورتان مش انت عارف كده طبعا ده لا مش صحيح ولا حاجه لا الاكل عوره ولا النوم عوره مين اللي عورهم يعني فينفع يليق بمثلك أن يأكل على قارعة الطريق أما علمت أن الأكل والنوم عورتان فالراجل رد عليه رد منطقي جدا قال له سيبك من موضوع عورة ومش عورة والحاجات دي خالص أرأيت لو كنت في دار فيها بقر لو أنت أعزك الله قاعد في زريبة مواشي أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر تتكسف من البقر قال له أبدا قال له سأريك أن كل هؤلاء الناس بقر قال له وريني فدخل المسجد وقعد واجتمع الناس عليه وقعد ايه ينخع كما ينخع عادة يعني والكلام من الشرق ومن الغرب وعيط وي- وي- ويعمل ومش عارف ايه فهاج الناس وراح قايل لهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان طبعا كذب في كذب كله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة يقول اللسان يطول مناخيره يخش الجنة قال فلم يبق أحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه كلهم قعدوا إيه يدلدلوا لسانتهم بس لفوق يعني طبعا من- منظر يعني مفزع إيه الناس دي قال ألم أخبرك أنهم كلهم بقر شو قلت لك دول بقر هو في حد في ال- أنا أنا أنا- خلي اللي بيتكلم ده مجنون يبقى اللي بيسمع عاقل ومتوقع ان ربنا يعلق دخول الجنه على شيء خلقي الناس ما لهاش فيه دخل يعني ربنا مثلا يقول مثلا اللي ايده طولها نص متر يخش النار وابو متر ونص يخش الجنه القصير يروح النار والطويل يروح الجنه هو اي ذنب الطويل والقصير في كده دي حاجه ما عملهاش هو اصلا يعني هذا امر ليس من صناعته يداه هذه خلقه الله فطول اللسان وقصره ثم في حد في العالم لسانه يجيب مناخيره اصلا يعني خلينا هنقيس باللسان وابو لسان طويله يروح الجنه طب في حد لسانه يجيب مناخيره ما حصلتش خالص الا ان يكون ضفدعه بقى ولا حاجه ولا انت ضفدعه تعرف يعملها دي ثم لو حتى سلمنا جدلا صحة ذلك فلأن يرتب دخول النار على هذا خير أولى من ترتيب دخول الجنة وهل يكب الناس في النار في النار على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم ده أبو لسان طويل ده يخش النار أو أولى يعني يبقى يتليق به لسانه طويل وعمال يغلط في الناس كلها ليل نهار لكن أبو لسان قصير ده اللي هو كناية عن عن قصر لسانه يعني وقلة كلامه وقلة خطأه في الناس يبقى المفروض ده يكون مكرم شوية طبعا الناس تجاوبت من أول وهلة مع هذا الكذب الصراح دون أن تفكر فقال له ألم أخبرك أنهم بقر مش قايل لك فمثل هؤلاء الراجل مش فارق معاه يقول لك أنا أكل بقى قدامهم أنام قدامهم هم فاهمين حاجة أصلا دول يصدقوا أي حاجة ومسلمين ياخد منهم الخمس مفيش مانع يصرفوا على الملذات على المتعة وعلى الجنس ما في مانع اه كله في سبيل المهد المنتظر هو احنا قاعدين بنتفرج ونشوف آخرتها إيه فالقضية تحتاج إلى شيء من النظر يعني لازم تجيب أصل الكلام اتفقنا ان ان في تقيه ان الناس دي لن يظهروا ما يبطنون ده ده مش حاجه مثلا خاصه ببعض رجالهم ومنتفي عن البعض ده قاعده دي امر من اصول الدين عندهم دي قضيه من قضايا اصول الدين يعني ينزلونها عندهم منزله الصلاه من لا, لا ايمان لمن لا تقيه له اللي ما يخ... اللي ما يقعدش كده يبطن خلاف ما يظهر ويضحك على الخلق ما يبقاش مؤمن عندهم وتارك التقيه كتارك الصلاه تارك الصلاه رايح فين ده مختلف فيه لا اما فاك لا اما كافر لا اما فاسق فتصور يعني الموضوع وصل لغايه فين فاذا احنا لما نيجي نتكلم معاهم ونسمع لهم ونيجي نتناقش ويقولوا لنا او لا نبقى مستحضرين هذه القاعده دي كده على طول متعلقه في ظهرك على طول ورا ظهرك ان خد بالك الكلام ده كله لازم يكون نصه او ثلاث ارباعه كده لازم ترجعه الى اصل وتلزمه بشيء لما الموضوع بهذه الطريقة احنا كنا تكلمنا عن عبد الله بن سبأ وقلنا ان هو ده أصل الشر كله طب ابن سبأ دوت لما جه بقى يعمل الانقلاب اللي حصل دوت وقتل عثمان ده جه كده من الباب للطاق يعني يعني هو كده جه فجأة الراجل طلع كده من هو طلع جه من اليمن أصلا وراح دخل البصرة والكوفة وحاول يلم حواليه ناس لم شوية صغيرين ما يعملوش حاجة ما ملوش عينه يعني فتركهم وذهب إلى الشام نفس القضية راح الحجاز في الحجاز ما لقاش حد خالص ما لقاش حد يواتيه كانت هذه بلاد العلماء يومئذ أهل أصل العلم في الحجاز جاء على مصر واخد بالك وسع عليه لقى كتير قوي يمشوا معاه في مصر طب الراجل لما رجع بعد كده بالمجموعة اللي معاه الألفين أو الأربعة آلاف نفر دول الغوغاء السفلة كما يقول عنهم ذلك غير واحد من أهل العلم هؤلاء الأوباش السفلة كما يقول ابن العربي في القواصم من العو... في العواصم من القواصم هؤلاء الأوباش السفلة اللي جم مع هذا السافل الحقير اليهودي المحترق لقتل أمير المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه وابن عمته الذي تستحي منه الملائكة ده كده جاء من الباب يعني للطاء فجأة كده ضربة لازم وراح مموت عثمان ولا كان هناك إعدادات ما قبل المعركة والفتنة اللي احنا بنعيشها في كل زمان اه كان في هناك إعدادات ما قبل الفتنة التجهيز للفتنة التجهيز للفتنة يكون ببش الإشاعات الكاذبة الراجل دوت اخترع كده هو طبعا ومن معه من حاشيته وأوباشه اخترعوا كده حوالي عشرين سبب اللي هم يعني بما إن عثمان عمل العشرين مصيبة دي إذا يستحق إن هو يمشي من هنا ونقتله وهو يمشي مش هنمشي طبعا كل هذه المآخذ التي أخذوها على عثمان هي إما أنها لا تثبت أصلا محض كذب أو أن أو أن أصلها ثابت لكن ليس بهذه الصورة ومعروف أن عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية اللي بيحب واحد لما يقع منه موقف ولا حاجة يحتمل يقول لا أكيد قصده كذا مفيش فيها قولان أنا فاهم وعارف مين دوت وأنا الراجل ده أثق منه جدا لو عمل كذا لا لا لا ده لا قطعا أنا واخد بالي وعارف لأنه بيحبه ولو إنه بقى ما بيحبوش وحصل منه عشر اللي حصل من اللي بيحبه يقول لا لا لا لا الراجل ده انا عارفه مش ده راجل ابن كذا وانا عارف ان هو اصلا فيه كذا وهو شكله يعمل كده وزياده وتلاقيه كان ناوي يعمل اشد بس ما يعرفش وعين الرضا عن كل عيب كليلة ما بتشوفش العيوب عيون الرضا اللي بيحب حد مش شايف له عيب خالص ولكن عين السخط تبدي المساوية بدأوا ينشروا له مآخذ للأسف يعني خليل ابن سبأ ماشي وال- أو باش اللي معاه خلاص خلصت المضحك أو المبكي جدا أنك تجد النهارده بعض الكتاب المسلمين ينتسبون للإسلام ويرددوا كلام ابن سبأ وأصحابه ويطعنوا في بعض الخلفاء الراشدين بهذا كتب بعض الكتاب المشاهير جدا كلاما عن الخلافة الإسلامية وجاب في الرجلين واخد بالك الخلافة الراشدة وراح داخل على طول متكلم في سيدنا عثمان ومكرر هذا الكلام الفارغ الذي يقوله السبئيون وأشباههم ممن لا يعقلون ولا يفقهون إلا قليلا أو الرعاع وال- وال- والهمج و- وحتى لو ثبت بعضه فمثل هذا لو ثبت لا يو- لا لا لا لا, يق... لا, لا, لا يمكن بمثله أن يسقط رجل في حجم عثمان خلي حصل حاجة من دي غلط يعني فهل الخطأ يسقط هؤلاء الكبار هل الرجل يسقط بغلطة أو غلطتين أو ثلاث ولا هناك ميزان عدل يقاس به حسنات الرجل وسيئاته ربنا جل في علاه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فلم يضيع الله تعالى لا ذرة خيرا ولا ذرة شر وهو الله الذي لا يسأل عما يفعل لو ربنا جل في علاه جاب كده أهل الموقف كلهم وقال على النار يلا كله على النار طب احنا اطعنا ولا يعرف- ما فيش اطاعه ولا يلا يلا كله روح النار لو ادخلهم كلهم النار ليس بظالم لهم ما ظلمهمش كلهم يستاهلوا ومحدش عمل ثمن الجنه محدش عمل اللي دخله الجنه نفسا يقول آه، اما انه لا يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أتقى الناس لله وأخشاهم وأعلمهم بالله الذي كان يقف حتى تتفطر قدماه من القيام يقول أنا لم أعمل ما يؤهلني للجنة إلا أن يتغمدني الله برحمته فكيف بنا بأمثالنا وغيرنا فربنا الذي لا يسأل عما يفعل ولا يظلم الناس شيئا لم يضيع على أحد مثقال ذرة من خير ولا شر بيحط دي وبيحسب دي وبيحسب دي عشان ده, ده الإنصاف وده العدل العدل كل حاجة ليها حساب فكيف بنا نسقط الرجال الأكابر بزلات لا يخلو منها بشر أصلا ثم نتغاضى عن أضعافها عند غيرهم يعني جماعة الشيعة اللي بيسقطوا عثمان بهذا مثلا يقع لعلي رضي الله تعالى عنه من أشباه هذا الذي أخذوها على عثمان سواء ثبت أو لم يثبت يعني أضعاف ولكنهم يتعامون عنه طب ما تعاملوهم زي بعض زنوا لهذا كما يعني لو احنا نسقط بهذا عثمان فاذا علي سيسقط هو الاخر لان وقع لسيدنا علي كما وقع لسيدنا عثمان في هذا اذا كان سيدنا عثمان ولا بعض اقاربه خمسه من اقاربه فعامه ولاه سيدنا علي من بني هاشم فاذا كان ده عيب عند عثمان يبقى 100 عيب عند سيدنا علي ولا هو حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس ولا هو حرام هنا وحلال هنا اين الانصاف يا قوم فبعد كون هذه لا تثبت اصلا هذه الامور على ماخذها التي بنوها عليها لكن على فرض ثبوتها او على فرض ثبوت بعضها مما يحتمل منها يعني فلا يسقط بمثله خليفه ولا يعكر به وجه هذا الرجل النقي ولو انه يعكر به فمثله واقع عند غيره من الافاضل فعكروا على اصحابكم عكروا على سيدنا علي ولما تسكتون عنه ما دام انتوا بقى منصفين كده قوي وناس يعني عدول كده قوي وماسكين بقى الميزان بالقسط طب على الكل فأول هذه المآخذ التي بدأت تشيع وده السلاح الفتاك سلاح الإشاعات الذي يهدم الدول ويقوض الممالك إن الناس يطالب أمر العامة والناس تقول لهم كلام يسخنهم وهو مش حقيقي يعني عارف لو ده حقيقي مثلا لو الراجل فعلا راجل مجرم وظالم وزي ما كنا كده شايفين في بلادنا وغيرها يعني قد بلغ الظلم مداه وما عاد أحد يأمن على شيء وأي حد يعتقل في أي حاجة بدون أي سبب من غير أي لا سيما أهل الفضل يعني الجماعة الرقاصين والطبالين تعظيم سلام ومقربين من السيد الرئيس ورايح جاي عليهم ويكرمهم ويمدحهم وهم, هم ح- وهم دائما حاشيته خد بالك والجماعة اللي هم الملاحدة يعني وأشباههم ممن كادوا يخرجوا عن دين الله عز وجل برضه حبايبه أوي دول هم حاشيته وبطانته وأهل الدين والحق وال- وال- والعدل من العلماء والكبراء والمتخصصين في أنواع العلوم كلها أبعد الناس عن مجلسه بل أشد الناس إهانة في بلاده اللي عايز بس يعمل حاجة لا يبقى ده شكله بفكر شكله يريد أن أن يطالب رأسه شيئا قص على طول فلو حاجة مثلا زي كده واقع والفساد يض يعني يزكم أنوف الخلق في كل ناحية وشرع الله لا يطبق وهو أحد كان أحد الصادين عن سبيل الله والممانعين لتحكيم الشريعة عمدا ولا أرى له عذرا في هذا أبدا أه؟ والقصة واضحة وكذا وكذا يعني كنا قلنا والله الموضوع كمان يعني في وجهان كما هو معلوم لأهل العلم لكن ده الراجل ما فيش خالص يعني ده الرجل فوق هذا كل فوق السحاب لا تطاله الشبهات تستحي منه الملائكة ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم صكا بالجنة فيقول مرة عثمان في الجنة ويقول في حديث آخر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني بيقول له ساعتها اعمل بقى اللي انت عايزه انت داخل الجنة داخل ومع ذلك لم يزده ذلك إلا خيرا ولم يزده إلا حرصا على المسلمين وفي عصره توسعت الدولة الإسلامية توسعا لم تلح... لم لم تصله من قبل وهذا الذي أغاظ أغاظ أعداءه الإسلام في عهد عثمان يعني ملأ الدنيا ضرب بأطنابه هنا وهناك في المشرق والمغرب فبدأوا يشيعون إشاعات مغرضة يريدون بها تهيج العامة معروف معروف أن العوام عقولهم في أذانهم وده طبعا هذه قضية تحتاج إلى تثقيف احنا محتاجين حتى ترتقي ديارنا وبلادنا أن نرتفع بمستوى شعبنا كله العوام قبل المثقفين في أبجديات الإسلام كدين للعامة مش دين بس للمثقفين ده دين العوام وأجلاف البادية ودين الجماعة الكبراء والعلماء والفقهاء دين الكل فمن من يأخذ بقواعد الإسلام الأساسية وأصوله العامة فقط ينجو من الوقوع في هذه المصائب التي يقع فيها من لا يحكم دينه وده يدل أن الدين جاء بالعقل كمان الدين يعني يحترم العقل جدا ويقدر له قدره لكن بالطرق الشرعية التثبت من المعلومات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي القراءة الأخرى السبعية فتثبتوا يبقى مش كل كلام يتقال على أي حد مش على اللي أنت بتحبه بس على عدوك أو صديقك مش أي كلام ينتقل عن أحد تسلم له حتى تتثبت لو أخذ الناس بهذا فقط لأغلقت قنوات وغلقت صحف صفراء كثيرة تدمر حياة الناس وتوقف مصالحهم وتعطل الإنتاج في البلد لأنها تقوم في أولها وآخرها على الإشاعات مخترع الإشاعات دول ناس قاعدين ما لهمش لا شغل ولا مشغل ولا أكل عيشهم الكلام دوت الفتن واحد مذيع أو مذيعة هو بيتقاضى راتبه الضخم جدا الذي يقدر بالملايين خد له في السنة 10 مليون ولا 12 مليون ولا أقل ولا أكثر علشان يقعد يقول للناس على فكرة احنا امبارح لقينا ان فلان الفلاني بياخد خمسين ألف جنيه في الشهر وطبعا ده ينافي العدالة الاجتماعية وكذا وكذا وسيادتك كم تأخذ ما تقول لهم برضو أنا باخد برضو في الشهر 2 مليون وده برضو ينافي العدالة الاجتماعية يعني ده كلام ما ينبغي أن يقال أصلا وطبعا في الآخر يطلع ده كلام كله في شنك كمان وقد يكون صحيح لكن له وجه يعني ما ممكن يكون لا واحد بياخد مئة ألف مثلا لكن له وجه هو ده هو هو لازم ياخد كده ده وإلا وإلا هيمشي ما برضه القضايا ينبغي أن تحسب على جميع الأوجه يعني واحد كفاءته تس... راجل هذا هذا تقديره جهده راجل ده لو اشتغل في أي مكان في العالم هياخد زي الباشا اللي بياخد 8 مليون ده وقاعد بس يتكلم على عميس هذا الكرسي عمال بس يتكلم ودخل ده في ده ويقول اشاعات ويولع في الناس ومش مشكله اللي يحصل بعد كده ايه فهو لو قعد يتكلم كده زيه في اي مكان تاني هياخد زي ما ده بياخد فاذا قيل لذلك الذي ياخذ العشرة ملايين ده ويقول لك وما بيتكلمش عنها خالص كده امر يعني متروك منسي ولو اتقال لها صاحب العشرة مليون المذيع هذا يعني مش ده كتير شوية مش شايف انك انت تاخد اقل ونوفر حاجة للبلد تتبر... يا خلاص يا حقك تبرع بجزء منها يا اخي اعمل حاجة برضه يعني والله معلش انا ده انا السبب في الحاجات دي لو انا مش قعدت في هذا المكان مش هيجي لهم اعلان يجيب لهم هم اصلا بياخدوا قد كده في الاعلانات دخل القناة قد كده 100 مرة فانا واخد جزء بسيط جدا ما تبصلهاش من الناحية دي وما تبصش انا باخد 10 مليون بص ان انا بجيب لهم كام انا بجيب لي قناة قد ايه 100 مليون فمش خسارة خد 10 مليون وقد صرح بها بعضهم وماشي وقد يكون له حق إذا حسبناها بهذه الصورة طب خلاص بحسبها على الكل كده البداية الراجل دوت بياخد 50 ألف بس الراجل ده بيدخل كام راجل مثلا بيعمل ما يدخل أضعاف هذا الرقم طبعا أنا لا أبرر طبعا النهب اللي كان حاصل في أماكن كثيرة بغير ما, ما يرضى لكن بقول من نموذج قد يكون لم يأتي دقيقا لكن هو ده اللي بيحصل يعني انه يقعدوا يكبروا في مسائل ويشيع مع ناس أمور قد تكون بعضها خطأ إشاعات أو بعضها صواب لكن له وجه له وجه له منطق وله عقل لو نشر على الناس بإنصاف وبحيادية وبشيء من ال ال الإنصاف الناس لا تنكره لكن طريقة عرض الخبر نفسه وطريقة بيان الأمر للناس يحمل قدرا ضخما من الاستفزاز فأمثال هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ المعاصرين دول هؤلاء هم بداية فساد كل مكان هؤلاء قوم لا ينتجون ولا يدعون الناس تنتج فإذا الشعب تعلم مبادئ الإسلام في التعامل مع ما يلقى إليه من الكلام بتقال إيه؟ بتقال كذا كذا طب هذا الكلام صحيح ولا غلط؟ بينه لنا فيجي بقى المسؤول يتكلم بشفافية مفرطة ويقول لا ده ده فعلا اه فعلا قالوا كذا بس طلع عشان خاطر كذا وبتاع كذا فإذا سمعت هذا أنت هذا قلبك فيقوم يتعلم الناس ان لما تسمعوا حاجه من الجماعه النصابين دول انتظروا حتى تستبينوا يبقى بدانا نبني المنهج الصحيح للتعامل مع الاخبار فساعتها مع الوقت اذا تعود الناس على هذا السبيل ما مش ما, ما يفرقش بقى خلي يقول يقول مين ده اللي بيقول فلان تعال انت قلت ايه قلت كذا كذا كذا هنتسبب طلع صح جزاك الله خير وانت مصيب ونحن مخطئون طلع غلط انت مصيبه مش مصيب ولا حاجه وستعاقب على ذلك انك تكدر السلم العام وتزكي الفتن بين الناس هذا المنهج دوت لما يحصل تقي يقل الهدر ويقل تقل الفتن الى حد كبير فابن سبأ قبل ما يقوم بالانقلاب ويعمل القصة ويقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان بث هو وأصحابه إشاعات ضخمة توغر صدر العامة والعوام أو الناس أقسام كما ورد عن علي عالم ومتعلم وهمج الرعاع اتباع كل ناعق تجد في ناس بتنزل تهيص انت نازل ليه يا عم الحاج يقول لك والله انا ما عارف انا جاي وخلاص انا واقف مع الناس انت جاي تحرير ليه يا سيدي يعني جمعتين النهارده دي يقول لك والله انا ما اعرف بس انا جاي واقف مع الناس وخلاص انا بحيث يعني برضو الثوره وما الثوره و... اهو واقف وخلاص ها أه بيجي يكتر العدد يعني وخلاص ما فيش مشكله فعامة الناس كذلك مش مش مستوعب وكثير منهم مداركه مش واسعه فهو لما بيسمع كلام يقول له الله ده فندم عين واحد قريبه ازاي وليه وكنت انا واشمعنا و... خلاص بقى كده كانه كفر بالظبط قد يكون الراجل ده اكفأ الناس كما سنرى الان نعم فأخذ على عثمان رضي الله عنه أخذ عليه الشانئون ابن سبأ ومن معه وأشاعوا إن هو رقم واحد ولا أقاربه مشغل حبايبه كلهم وقرايبه في البلد طيب وإنه نفى أبا ذر إلى الربذة سيدنا أبو ذر الصحابي الجليل الرجل الزاهد هذا الذي ما أقلت الخضراء ولا ولا أظلت ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء السماء أصدق لهجة منه الصحابي الجليل هذا الزاهد نفاه إلى الرب مشى بعيد عن المدينة يعني طبعا الكلام اللي يسمعه يقول لك طب ليه؟ لما يعرف القصة والخبر ونقول لا نفاه ولا حاجة وإن بدر راح بنفسه واستأذن ليذهب يجلس هناك وكانت مكان معمور ما كانش مهجور ولا حاجة يتغير لك لما يبقى هو يصور لك ابتداء ان هو شوف جاء الراجل الطاير دوت عثمان بن ابو ذر ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وراح رميه بره المدينه ومعاده في الصحراء لوحده حتى مات وحيدا ليه يعني؟ يا شوف شفت الطريقه دي ده, ده كلام يستفز لكن تقول بتا والله ده هو القصه كلها ان سيدنا ابو ذر كان له وضع خاص وترتيب معين وان هو لما لقى نفسه مش متماشي مع الحال العام وبدا يحصل فيه مشاكل استاذن عثمان هو يجلس بعيد في الرابطه مش عايز وجع دماغ فاذن له عثمان واخدمه وبعته مكرم وعزز وراجل قعد هناك وكان مكان ده مكان عامر بالناس وكان في ناس كتير جدا وناس رايحه جايه عليه وفي مكان طيب يعني جدا حتى مات فيه شوف الفرق بين بين الطرحين الطرح الاول والطرح الثاني الاول طبعا يستفز طب ليه وبتاع ايه واشمعنى والان طب خلاص مفيش مشكله هو ده الفرق قد يكون خبر صحيح لكن يعرض بطريقه تستفز الناس جدا جدا وتخرج ما عندهم من الضغناء والضغينه فيبدا يولع الخلق وممكن نفس الخبر يكون صحيح صحيح لكن مش ده السياق مش عايز يولعها ولعها يعني كما يفعل الان عامه هؤلاء حمالو الحطب كذلك قالوا أعطى مروان بن الحكم خمسة إفريقية يا سلام ولك ومش بس كده كمان ده أحرق المصاحف ولع في القرآن يا سيوف الكلام حاجة طبعا حاجة تنرفز والله ولع في القرآن يا ده كلام يعملها عثمان بن عفان ولع في القرآن أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد دي عيبة كبيرة قوي طبعا في نظرهم لكن ما تيجي تفهم بقى القصة كما سنحكيها إن شاء الله لأن ده من مفاخر عثمان مش من عيوب عثمان إن هو أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف إمام وقال لك ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاء ابن مسعود الفقيه الفقيه الكبير فقيه الصحابة يتضرب حتى تفتق أمعاؤه ليه يعني كلام يستفز طبعا ويقعد بقى يقول للناس إذا كان ضرب ابن مسعود ما يعمل فينا احنا إيه ده ابن مسعود نفسه ضرب طب احنا بقى ال- الرعاع اللي مش عارف ايه تعملوا فينا احنا ده احنا هيموتونا كلام يستفز ولكن ليس له حقيقة كذب كله كذب بعضه ظلمات بعضها فوق بعض لكن انت لو ما تعرفش انه كذب تستفز وتتنرفز ضرب ابن مسعود حتى فتقت امعاؤه وضرب عمار بن ياسر حتى كسرت اضلاعه الجماعه دول عندهم عقده من كسر الاضلاع عمر كسر اضلاع فاطمه وعثمان كسر اضلاع عمار بن ياسر طبعا لا ده حصل ولا ده حصل ديهم عايزين يكسر ضلعهم هؤلاء الكذابين قال لك وزاد في الحمى و- و- واتم في السفر ده مخالف للسنه خالص اهو وغاب عن غزوه بدر يبقى تلاقيه كان منافق وفر من معركه يوم احد وفر يوم احد الفرار من الق- من من القتال ده من الكبائر وغاب عن بيعه الرضوان التي رضي الله عن اهلها يبقى ربنا مش راضي عن شفت الكلام كلام طبعا ممكن حد يصدقه فعلا بس ده كله كذب في كذب وكلام مفهوم غلط خالص خالص خالص كما سنبين وقال لك لما عبيد الله بن عمر بن الخطاب قتل الهرمزان لانه كان شريك في قتل ابيه عمر لم يقتل عبيد الله بن عمر ما خدش بالقصاص ليه؟ بجامل يعني وقال لك ومش بس كده كمان ده زاد الاذان الثاني يوم الجمعه كان الاذان الواحد بس عثمان خلاهم اثنين ليه؟ ليه ليه يبتدع في الدين؟ طبعا كلام على ايه؟ على كل لون يبطسه زي ما بيقول عندنا العوام المصريين يعني اللي انت عايزه هتلاقيه يجي مره يبدعوه ومره يكفروه ومره يطلعوه مش عارف ايه ومره بتاع ايه وكله كلام وكلام كلام ببلاش اللي عايز يقول يقول يعني ومش بس كده كمان قال لك ده رد عث- رد الحكم وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ومش بس كده كمان ده صعد على درجات النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على اول على الدرجه ال- ال- إيه ال- الثالثه ولما جاء ابو بكر نزل للدرجه الثانيه وجاء وجاء عمر وقف على الدرجه الاولى عثمان رجع وقف على الثالثه ثاني فوقف على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وده يليق وينفع وخالف اصحابه إيه؟ كلام بقى طبعا قول بقى للصبح اللي عايز يهجس يهجس وقالوا انه ضرب ضرب الناس بالصوت وكان عمر يضرب بالدره دره كده حاجه اخف شويه من الكرباج يعني واذى ابا الدرداء و فعل يعني شوف طلعوا له مئة ألف حاجة كلهم بين الحاجات دي كلها حاجة من اتنين يا إما كذب ما حصلتش أصلا أصلا خالص يعني أو أنها حصلت لكن بغير هذا المعنى مش بالطريقة اللي هم بيحكوها دي ده هم فاهمين غلط أو شايفين بمنظار آخر ويريدون أن يقلبوا الحقائق وسنبين كل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم الذي سيكون إن شاء الله عز وجل بعد الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته